باسم الآب والابن والروح القدس الإله المحد أمين احنا النهاردة هناخد قصة زيارة المجوس للسيد المسيح وهو طفل مولود ودي وردت في انجيل متى اصحاح اتنين قبل كده اخدنا زيارة الرعاة والرعاة دول كانوا ناس يهود اما المجوس دول امم الرعاة كانوا ناس بسطاء راعي الغنم مش محتاج يكون متعلم يعني المجوس كانوا حكماء وفلاسفة الرعاة كانوا قريبين من بيت لحم فقاموا زاروا المسيح في نفس الليلة والمجوس كانوا من بلاد بعيدة عشان كده وصلوا المسيح بعد مدة طويلة وهنا معناها ان الله ملوش ناس ناس الكل يعلن نفسه له سواء كنت يهودي او اممي يعني كنت متدين او بعيد كنت مسيحي او مش مسيحي الله يظهر نفسه, نفسه ليك سواء كنت قريب او بعيد الرعاة كانوا قريبين والمجوس بعاد وسواء كنت بسيط في تعليمك او حكيم ومتعلم ومعاك الدكتوراه الله يقدر يتعامل مع الكل تكلم مع الرعاة عن طريق ملاك يبشرهم وملائكة يسبحون لان دول ناس متدينين يفهموا يعني ايه ملاك ولما تكلم مع المجوس تكلم عن طريق ايه نجم لان لو ظهر لهم ملاك مش هيفهموا ولو النجم ظهر للرعاة ما كانوش ياخدوا بالهم حد فيكم بيهتم كل يوم يبص في السماء يشوف النجوم اتغيرت ولا ما اتغيرتش ولا بيجي على باله لكن الرعاة المجوس كانوا ناس متخصصين في علم الفلك ومهتمين بالنجوم وبيراقبوها وعندهم معلومة سابقة من ال... من الجدود بتوعهم ان هيظهر نجم عظيم يدل على ميلاد ملك مخلص للعالم هم قاعدين بيراقبوا هذا الموضوع فالله استعلن لهم بالطريقة التي تناسبهم افكركم واحنا بناخد مقدمة الاناجيل لما قلت لكم انجيل متى كتب لليهود ومرقس كتب للرومان ولوقا كتب لليونان ويوحنا كتب لبقية المسيحيين ساعتها قلت لكم الله يتكلم مع كل واحد بالطريقة اللي تناسبه اه دي برضه تأكدت في موضوع الرعاة والمجوس احد الوعاظ الكلمة جميلة قال الله ليه طرق في التعامل مع البشر بعدد البشر عارفين دي يعني ايه يعني كل واحد فينا الله ليه طريقة خاصة بيه يتكلم مع كل واحد بحسب مفهوميته في انسان يفهمها وهي طايرة وفي انسان يفهمها قبل ما تطير وفي انسان فهمه على قده مهما تشرح له مش قادر يستوعب وممكن يفهم غلط الله يتعامل مع كل واحد بحسب الامكانيات ومفيش واحد ملوش نصيب مع ربنا يقول الكتاب لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم طبعا انتوا عارفين بيت لحم اتكلمنا عنها قبل كده معناها بيت الخبز كلمة لحم بالعبرية هي خبز وكان من اللائق أن يولد المسيح في بيت الخبز لأن هو الخبز الحقيقي الحي النازل من السماء هيرودس الملك اللي اتولد ايام المسيح غير هيرودس اللي ايام المسيح اتصلب كان موجود ده غير ده لان هيرودس اللي اتولد ايام المسيح ايام المسيح مات وابنه اسمه ارخلاوس ملك مكانه لكن العيلة كلها كانت عيلة هيرودسية فكل ملك يتولى الملك كان ياخد نفس اللقب هيرودس لكن تلاقي مثلا ايه هيرودس انتباس هيرودس مش عارف ايه يعني بياخد اكتر من من اسم كلمة هيرودس ده اسم العيلة يعني اذا مجوس كلمة مجوس معناها حكماء حتى في الانجليزي يسموها wise men wise men يعني رجال حكماء ومجوس معناها برضو السحرة وعشان كده السحر اسمه بالانجليزي magic magic من كلمة مجوس فهم كانوا علماء يؤمنوا بالسحر ويؤمنوا بالفلك الفلك يعني الكواكب اللي موجودة في السماء في نجوم وفي كواكب وفي مسارات وفي علوم كثيرة ترتبط بالفلك والجماعة الصحراء والمنجمين كلمة منجم جاية من النجم النجوم يقعدوا يربطوا حياة الناس بالكواكب الموجودة في السماء وعشان كده تلاحظوا في الجرنان كل يوم يقول لك حظك اليوم والأبراج برج العذراء برج الثور برج, برج السرطان برج ايه دي أبراج بلاش الهيصة دي الطفل دوت والدته بتمسكه في ايده الابراج دي عبارة عن المسارات اللي بتمشي فيها النجوم يقعدوا يرصدوها ويعملوا لها رسومات ويدوا لها اسماء وبيعتبروا ان المسارات دي بتحدد مزاج الناس وبتحدد اخلاقهم ومصيرهم فيقول لك انت النهارده هتبقى زعلان زعلان ليه لان النجم بتاعك في السماء مش عارف شكله ايه طبعا كلام ما هواش مظبوط قوي فالمجوس كانوا من هذه النوعية اللي هي بيقعدوا يراقبوا النجوم ويدرسوا تأثيرها على الناس ده احيانا في كتب يقول لك اكتب تاريخ ميلادك وهيقول لك انت الطبايع بتاعتك ايه يقول لك انت تميل الى الهدوء انت مش عارف انسان واقعي او انت انسان مثالي او انت مثابر او مش عارف ايه يربطوها بالميلاد بتاعك على حسب النجوم كلام ما هوش دقيق فالمجوس كانوا من هذه النوعين جم من المشرق المشرق يقصد به منطقة العراق وما وراء العراق اللي هي ايران اللي كان اسمها وقت كده فارس والعراق كان اسمها بابل جاءوا من المشرق الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له ايه بقى نجمه دي ايش عرفكم ان في مولود وانه في نجم هيظهر له في المنطقة دي كان في ديانة اسمها الزردشتية واحد اسمه زردشت وكان هذا الزردشت يعتبر نبي بالنسبة للشعب بتاعه وتنبأ دون ان يدري ان في مخلص هيتولد ويخلص العالم بس في ذهنه يخلص العالم من الفساد يخلص العالم من الحروب طبعا الخلاص في المفهوم المسيحي هو الخلاص من الخطية يقول لك يعطي شعبه علم الخلاص بمغفرة خطاياه وقيل عن يسوع تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه مش من مشاكلهم فتقريبا فلاسفة الوثنية قاعدين يحاولوا يحلوا مشاكل الناس مش عارفين يحلوها فبيلجأوا لهذه النبوة اللي فيها نوع من التوقع يقول لك أكيد الله اللي ساكن في السماء لابد هينزل في يوم من الأيام ويخلص الناس من مشاكلهم ده ما احنا مش قادرين نخلصه فكان في كتير من الشعوب تنتظر هذا المخلص مش اليهود بس اليهود كانوا بينتظروه بإشارة إلهية ونبوات رسمية بقية الشعوب بتنتظر المخلص وهي بتتخبط في آراء وأفكار مش عارفة إيه الحقيقة لكن كل دوت معناه إيه إن من أيام آدم من أيام آدم لما ربنا عرفه إن نسل المرأة يسحق رأس الحية كل الشعوب ورثت هذه الفكرة لابد يأتي مخلص وهيجي ويسحق رأس الحي عشان كده ما تستغربوش لما تلاقوا ناس وثنيين وبيقولوا ان المخلص هيجي لانهم سمعوا من جدودهم فكرة ان هيجي المخلص صحيح المعرفة اتشوهت واتغيرت مع مرور الأيام والزمان لكن الفكرة الأصلية موجودة وده يفسر برضه ليه الشعوب كلها عندهم ذبائح وعندهم بخور وعندهم أماكن للعبادة وعندهم إيمان بالآخرة وقيامة الأجساد عند القدماء المصريين كان كده لأن الجدود الكبار من ايام ادم قالوا لاولادهم ما كانش لسه في كتاب مقدس ده اتكتب في عهد موسى بداية الكتابة في عهد موسى طب قبل موسى كله بيقول لاولاده فكل الشعوب متوقعة ان يأتي المقدس فكان من ضمنها زردشت وقال لاولاده وتلامذته ان في مخلص هيجي بما انهم ناس بيهتموا بالفلك والنجوم قال لهم ساعة ما يتولد هيظهر نجم عظيم غير عادي ويقولوا ايضا ان اصل هذه النبوة بتاعت زردشت نبوة وردت في الكتاب المقدس قالها بلعام ابن بعور نبي وثني من منطقة المشرق جابوا بالاق وده كان عدو لبني اسرائيل مش عارف يغلبهم كل ما يجي يحاربهم يتغلب فسأل الناس اعمل ايه عشان اغلب الناس دول فقالوا له الشعب ده شعب مبارك الله باركه وانت مش هتقدر عليه فراح جاب بلعام دوت وهو نبي وثني اجره بالفلوس وقال له هديك اموال قد كده بس تلعن هذا الشعب العنه عشان لما تلعنه الله يغضب عليه اقدر اغلبه فبلعام قال له مش ممكن هقول كلام ما يرضاش عنه الله بتاعهم لكن يبدو ان الفلوس كانت ايه بتزغلل في عينيه فكان في كل مره يقف بلعام بن بعور يحل عليه روح الله ويقول كلام في صالح شعب الله فالراجل اللي أجره يتنرفز ويزعل ويقول له بقى أنا مأجرك عشان تلعنهم تباركهم ويقول له طب حاول تاني ياخده في حتة كده تانية يقول له بص كده عليهم والعنهم يجي يتكلم يتكلم كلام فيه مباركة بدل من اللعن طبعا في الآخر لما غلب ولقاه مش عارف يعمل كده فقال له انت ايه حكايتك قال له انا ما مش مش بمزاجي مش انا اللي بنطق روح الله اللي بينطق عليا قال له طب اعمل ايه اعمل ايه عشان اغلب الناس دول قال له هقول لك على سر بعيدا عن حكايه النبوه بقى وروح الله والحاجات دي تعالى كده على جنب اقول لك تعمل ايه عشان تغلب الناس دول قال له اعمل ايه قال له انت عندك شعبك فيه بنات شكلهم جميل وحلو لو انت خليتهم يتمشوا كده بين صفوف اعدائك الشباب من شعب الله يعجبوا بيهم ويخطفوهم يعملوا معاهم الخطية الله بيغضب جدا لما الشعب بيعمل الخطية بتاعت الزنا دي اول ما يعملوا الخطية دي ربنا يتخلى عنهم تروح انت تغلبهم قال له دي فكرة سهلة وراح فعلا انت عارفين بنات الشوام بقى سيبهم على شباب بني اسرائيل فاغووهم للزنا وعبادة الاوثان لانه طبعا طالما واحد حب واحدة تجرجره لعبادة الاوثان على طول الهها الغريب فربنا فعلا غضب على شعبه وكانت النتيجة ان دخل عليهم بلاق وغلبهم وانهزموا بطريقة وحشة يهمني من القصة دي بقى ان في وسط الكلام اللي قاله بالعام وهو مش واخد باله قال ايه وحي بلعام ابن بعور وحي الرجل المفتوح العينين وحي الذي يسمع اقوال الله ويعرف معرفة العلي الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين شوف بقى قال ايه اراه ولكن ليس الان مش دلوقتي لسه بدري ابصره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى دي جت في سفر العدد اصحاح 24 لآية 17 يبرز كوكب من يعقوب هذا الكوكب هو الرب يسوع والنبي بالعام اللي قال الكلام دوت كان من بلاد المشرق فلما رجع بلاده قال لولاده تلامذته انا الروح القدس نطق على لساني بكلمة يبرز كوكب من يعقوب فقعدوا مستنيين هذا الكوكب وهذا النجم عشان كده لما جه ظهر لهم النجم قالوا رأينا نجمه في المشرق في نبوة أخرى قالها إشعياء النبي عن حكاية النجم يقول ايه في اشعياء 60 اصحاح الايه 3 فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك نورك وإشراقك اللي هو نور الكنيسة بتاعت العهد القديم تسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك والأوضح منها الآية رقم ستة في نفس الإصحاح تقول ايه تغطيك كثرة الجمال يعني هتلاقي جمال كثيرة جاية محملة بالهدايا بقران مديان وعيفة كلها تأتي من شبع تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب دي واضحة جدا نبوة في أشعياء صح ستين الآية ستة تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب ما جابش سيرة الذهب هنا اسف المر تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب جاي الجملان جمال تحمل هذه الهدايا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له طبعا مفروض لما يجوا ناس غرب ويقولوا ان احنا رأينا نجم بيدل على ولادة ملك لليهود مفروض ان الشعب يفرح ويتهلل لكن اللي حصل هو العكس فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع اورشليم معه مش هو بس اللي اضطرب كل البلد كان مفروض ان اليهود هم اول ناس يعرفوا بميلاد المسيح ويفرحوا بهذا الميلاد ويستقبلوه استقبالا حسنا لكن الامم سبق احيانا كثيرة الله يبكت المؤمنين عن طريق ناس غير مؤمنين زي مثلا في قصة يونان النبي فهو نبي جو جوله البحارة الناس اللي بيسوق المركب وقالوا له لماذا أنت نائم قم أصرخ لإلهك مين اللي بيصحيه يصلي وهو نبي الناس الوثنيين بيقولوا له قم صلي تخيل ان في واحد جارك مش مسيحي خبط عليك وقال لك انت ما رحتش القداس ليه ما تروح تصلي وتتناول طبعا حاجة عجيب اهو ده واحد وثني بيصحي النبي يقول له قم صلي لإله احيانا كثيرة الله يبكت المؤمنين عن طريق ناس غير مؤمنين رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له جايين يسجدوا لكن الناس المؤمنين لم يسجدوا بل اضطربوا وهيرودس أراد أن يقتل المسيح هيرودس اللي هو ملك لليهود صحيح ما كانش يهودي في ديانته لكنه كان أدومي يعني ما هواش برضه روماني كان قريب من اليهود من أدوم يعني من أبناء عيسو لا عيسو ولا يعقوب انتبهوا لميلاد المسيح بينما جاء الغرباء كمثل الآية اللي قالها المسيح يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وأما بنو الملكوت فيطرحون خارجا والآية اللي قالها برضو جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل لماذا اضطرب هيرودس اضطرب لأنه هو فاهم أنه ملك أونطة الكرسي بتاعه العرش بتاعه مهزوز لأنه معين من قبل الإمبراطور غصب عن الشعب وما هوش يهودي فالناس مش حابينه وهو انسان قاسي وعنيف بدليل انه قتل الاطفال وتاريخه مليان بالعنف لدرجة في التاريخ بيقولوا ان هو قتل مراته وقتل اتنين من ولاده ولاده وبعدين وهو بيموت وهو بيطلع في الروح امر ان يقتل جميع عظماء البلد يقول لك علشان كل الناس تعيط ما يبقاش هو ميت وفي حد شمتان فيه امر بقتل جميع العظماء يقول لك عشان كل البيوت تبكي ويبقى جنازة حامية قوي يعني شوفوا قد ايه العنف بتاعه لكن طبعا مات ولم ينفذوا له هذا الامر يعني محدش قتل له العظماء ولا حاجة شمتوا فيه وفرحوا فيه يوري قد ايه انسان كان عنيف ودموي عشان كده اضطرب قال الله هيتولد ملك لليهود يعني يسحب مني الملك اليهود يهيجوا عليا ويملكوا الطفل ده انتوا عارفين ممكن زمان ولغايه عهد قريب يعني يملكوا طفل صغير يبقى هو الملك يعني ساعة لما الملك فاروق اتشال الثورة شالته عينوا ابنه فؤاد الثاني ملك لمصر وكان عنده مش عارف سنتين ثلاثة يعني ملك لمصر وهو طفل صغير فهو ضربها في دماغه قال إذا كان السلالة الملكية جالهم ولد ده هيحمس الناس إن هم يقوموا بثورة ضدي ويخلعوني من الملك ويعينوا الطفل دوت ملك وطبعا يبعتوا للإمبراطور في روما يقولوا له احنا عايزين يسوع ملك مش عايزين هيرودس والإمبراطور عشان يهدي الناس ويراضيهم هيوافق وأنا أروح بقى فقال أحسن حاجة أخلص منه وأقتله طبعا هو اضطرب بسبب ملكه جميع اورشليم اضطربت معه ليه لان هم عارفين انه انسان دموي وقالوا لابد انه هيعمل حاجة مأساوية الراجل دوت نواياه مش مظبوط فكل الناس خافت واللي فعلا عملوا حسابه اتحقق لان لما قتلوا الاطفال كل الناس انضرت في هنا ملحوظة بعض المفسرين يقولوا ان المجوس اللي جم الى اورشليم ما كانوش ثلاثة بس بيقولوا ده كانوا كتير بدليل ان اورشليم اضطربت وهو لو ثلاث رجالة جايين بشكل غريب ملابس غريبة ويقولوا كلام غريب الناس تضحك عليهم والعيال يزفوهم في الشوارع ويبقى كلامهم كلام عبط محدش يصدق اللي يخلي الملك ياخد كلامهم على محمل الجد وأورشليم كلها تهتز قالوا دول أكيد كانوا ناس كتير يعني قافلة ضخمة على رأسها الثلاثة دول لكن كانوا كتير جايز يعني لما اضطرب هيرودس عمل ايه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم اين يولد المسيح فهم فهم ان المجوس بيتكلموا عن الملك اللي هو المسيح لازم نبقى عارفين ان في الوقت اللي اتولد فيه الرب يسوع كان كل الناس متوقعين انه قرب يتولد كل الظواهر بتقول انه قرب يتولد والكلام بينتشر في البلد والمخابرات بتوصله للملك فالملك نفسه الكلام بي بيلف في دماغه ان المسيح ملك اليهود معاد ميلاده اليومين دول فجت الحكاية تأكدت عندما جاء المجوس فبعت لرؤساء الكهنة أخذ الكلام كلام جد وقال لهم قولوا لي هو مفروض يتولد فين فقالوا له في بيت لحم اليهودية هنا كلمة فقالوا الفه في اللغة العربية يقول لك علامة التعقيب, التعقيب والسرعة مجرد سألهم جاوبوه يعني قاعدين حاضرين وذهنهم حاضر وفاهمين ودارسين ومتوقعين طب يا جماعة يا اللي درسته ومتوقعين عملتوا ايه قاعدين المجوس جايين من المشرق وراحوا سجدوا للمسيح ومشيوا والناس اللي عارفين القصة قاعدين في بيوتهم محدش فيهم هز طوله ولا راح يقابل المسيح او يسجد قالوا للمجوس روحوا دوروا عليه شيء مؤسف ان انسان يكتفي من المسيح بانه يدرس بس عنده معلومات كتير لو سألته في اي حاجة في الكتاب المقدس يقول لك ده حافظه من الجلدة للجلدة ولكنه لا يتحرك خطوة للامام في علاقته مع الله اهو دول كده رؤساء الكهنة وكتبة الشعب حافظين وعارفين لكن متبلدين في مكانهم يشبهوهم بجرس الكنيسة من ساعة ما نجيب الجرس ونركبه في المنارة كل يوم يضرب يقول للناس تعالوا وهو عمره ما دخل جوه الكنيسة ففي ناس بيبقى عاملين زي الجرس حافظ وعارف وللأسف ممكن تكون معرفته قافلة قلبه لما يجي واحد يكلمه عن ربنا يقول له عارف عارف عارف انت هتيجي توعظني ده اللي ناقص ده انا عارف اكتر منك طب اين التوبة اين الصلاة اين العلاقة مع الله للأسف عامل زي عسكري المرور واقف على الناصية من الصبح لليل ما بيتحركش من مكانه العربيات كلها رايحة جاية وهو واقف في مكانه بيعمل ايه يقول للعربية تمشي وهو واقف هم كده الكتبة دول ورؤساء الكهنة قالوا يسوع في بيت لحم روحوا له دوروا عليه طب ما تيجوا معانا مش فاضيين طب مشغولين في ايه بندرس الناموس عشان ايه عشان لما المسيح يجي طب ما هو جه طب ما احنا مش فاضيين مشغولين بامور خاصة بالمسيح شغلتهم عن المسيح نفسه في قصة اسطورية لها معنى بيقولوها واحد واعظ واقف يوعظ عن المسيح وقال للناس استعدوا للقاء المسيح قرب يجي ولما يجي لازم نكون مستعدين يقول لك وفيما هو يتكلم جاء المسيح قصة اسطورية ودخل الكنيسة فالناس كلها سابت الواعظ وراحت ورا المسيح فراح الواعظ عمل قضية وبلاغ ضد المسيح انه كان بيعطله عن اداء مهامه الرسميه انت جيت اخدت مني الناس انا كنت بوعظهم طب ما انت تعظهم عن مين احنا احيانا بيضيع مننا الهدف تلاقي واحد بيخدم في مدارس الاحد وعمال يتخانق مع زملاته واحد عضو مجلس كنيسة وعمال يتخانق مع الكاهن ومع الناس انت فقدت الهدف انت كنت جاي ليه مش عشان المسيح طب المسيح موجود دلوقتي انت مشغول عنه يقول مش فضيله مش فضيله تعمل ايه بلم الصناديق يا عم تعالى صلي كلم ربنا احنا احيانا كتير بننشغل عن المسيح بطريقة مؤسفة كان الكتبة ورؤساء الكهنة فاهمين اين يولد المسيح قالوا له في بيت لحم اليهودية لانه هكذا مكتوب بالنبي وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل حافظين النبوة وعارفين كل حاجة هذه النبوة جت في سفر ميخا إصحاح خمسة النص بتاعها الأصل بيقول إيه وأما أنت يا بيت لحم أفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا كلمة ألوف يهوذا يقول المفسرين معناها المدن التي يسكن فيها حوالي ألف نسمة المدينة دي من ضمن ألوف يهوذا معناها مدينة بيسكن فيها ألف نسمة لو أقل من كده تبقى قرية فأنت يا بيت لح صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا ما انتيش قرية ما انتيش مدينة فيها ألف وأكتر ده أنت صغيره ومع ذلك منك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل ايه جميله مخارجه من امتى من الازل ازل يعني ايه ملوش بدايه ومين اللي ملوش بدايه الله وحده فالذي يخرج من بيت لحم هو الاله الازلي آية جميلة في ميخا خمسة الآية رقم اثنين أما أنت يا بيت لحم أفراطة وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل وعشان كده كانوا هم عارفين ان هيجي من بيت لحم في انجيل يوحنا في مرة الجماعة اليهود اتخانقوا مع بعض هل يسوع ده هو فعلا المسيح ولا ده غيره ففي ناس قالوا هذا بالحقيقة هو النبي ده في حنا سبعة آخرون قالوا هذا هو المسيح وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي يعني مش مصدقين هو المسيح هيجي من الجليل ألم يقل الكتاب أنه من نسل داوود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح طبعا اللي بيقولوا الكلام دوت جهلة مش عارفين ان المسيح فعلا اتولد في بيت لحم قصة ما كانتش معروفة لان هو اتولد في بيت لحم قعد فيها فترة قليلة وراحوا رجعوا لبلدهم واللي ساكنين فيها اللي هي ايه ناصرة الجليل وتربى في الناصرة ودعي اسمه ناصري واحنا بقينا النصارى نسبة للناصري وحكاية بيت لحم دي اتنست فلما في ناس بيقولوا دوت مش ممكن يكون المسيح حد غير ده فناس رد عليهم قالوا لا مش ممكن يكون هو ده المسيح ليه لانه من الجليل والكتاب قال لنا ان هيجي من بيت لحم وكانوا هنا بيشهدوا على انفسهم ولما نيقوديموس كان بيدافع عن المسيح أجابه قال له ألعلك أنت أيضا من الجليل فتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل المسيح لم يكن من الجليل المسيح في الحقيقة كان من فين بيت لحم بيت لحم طبعا ليها قصة جميلة في الكتاب المقدس لأنها المكان أيضا الذي مسح فيه داود ملكا وجد في سفر صمويل الأول اصحاح 16 ولما مات شاول الملك داود تملك على سبط يهوذا بس وبعدها بفترة بقية الأسباط جم قالوا له عايزينك تبقى ملك علينا دي جت في صمويل الثاني صح خمسة جاء جميع أسباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون وتكلموا قائلين هوذا عظمك ولحمك نحن احنا عظمك ولحمك ومنذ أمس وما قبله حين كان شاول ملكا علينا كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل يعني ما انتش غريب علينا انت اولى واحد تبقى ملك وتلملمنا وقد قال لك الرب انت ترعى شعبي اسرائيل نفس الكلمة اللي هي ايه لا غير شعب مصر نفس الكلمة اللي اتقالت دلوقتي على طول مدبر يرعى شعبي اسرائيل قال لك الرب أنت ترعي شعب إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل وأخذوا مسحوا داود ملكا على إسرائيل وكان داود وقتها ابن 30 سنة وملك 40 سنة ومات وعنده 70 سنة فكأن هنا الجماعة الكتبة ورؤساء الكهنة لما جابوا الآية بتاعت ميخا حطوا عليها الحتة بتاعت صمويل الآية بتاعت ميخا ما فيهاش يرعى شعب إسرائيل مش كده حطوا عليها الحتة بتاعت يعني كانوا كمان مش بس حافظين دول كانوا فاهمين ودارسين ومربطين الآيات ببعضيها وقاعدين مستنيين المسيح أول ما جه المسيح قالوا له احنا مش عايزينك حاجة عجيبة جدا حطوا الآيات ورا بعضيها عشان تثبت وتبرهن وتحدد شخص المسيح وكانوا عارفينه لكن لأنه جه بطريقة هم مش متوقعينها رفضوه هم عايزين واحد قوي وعظيم ويحررهم ويعمل مملكة ضخمة ويرجع المجد بتاع داوود ويبني الهيكل ويعمل عم وجه المسيح إنسان بسيط وفقير وماشي في الشوارع ويعلم الناس بتعاليم جديدة ويكلمهم عن الحب والتسامح محبة الأعداء يا عم محبة الأعداء إيه إحنا عايزينك تمسك سيف وتقتل في الناس فما كانش على هواهم رفضوه لما عرف هيرودس أن المسيح يولد في بيت لحم حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له كتر خيرك فكر كلام إن هو مظبوط يعني لماذا دعاهم سرا لأنه هيعمل حاجة غلط اللي بيعمل حاجة صح يعملها في النور دعاهم سرا تحقق منهم زمان النجم مش زمان المسيح مهتم بالنجم مش مهتم بالمسيح طب ما انت يا هيرودس عرفت ان هو في بيت لحم اتولد ما تروح يقول انا اروح انا الملك اروح وادور على حته طفل طب يا عم خليك مكانك بلاش تروح ابعت جنودك يدوروا عليه يقول لا هبعت جنودي بعد كده عشان يقتلوه طب انتوا يا رؤساء الكهنة عارفين مكانه روحوا دوروا عليه مفيش ارسلهم وقال اذهبوا مش قلت لكم زي عسكري المرور روح افحصوا بالتدقيق عن الصبي كلمة الصبي في اللغة العربية معناها طفل مثلا عنده خمس ست سنين لكن في لغة الكتاب المقدس ممكن يكون لسه مولود دلوقتي عشان ما تتلخبطوش يعني ساعة ما اتولد يوحنا المعمدان يوم السبوع وهم بيختنوه زكريا قال له وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى يبقى الصبي ده عنده 8 ايام فما تتلخبطوش كلمة الصبي معناها طفل صغير ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له كتير من الناس يعيشوا بالرياء مظهره من الخارج انه عايز يسجد للمسيح لكن حقيقة الأمر انه عايز يقتله ياما ناس يستغلوا الدين عشان من خلاله يحققوا أغراض خاصة يتدين عشان يحقق أرباح خاصة ليه فلما سمعوا من الملك هم ناس بسطة يعني بالرغم ان هم حكماء وفلاسفة ومتعلمين لكن اخذوا الامر ببساطة لما سمعوا من الملك ذهبوا واذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا طب ايه بقى حكاية لما رأوا النجم مش كانوا شايفينه قبل كده دي بتبين ان النجم كان ممكن يظهر ويختفي لما يختفي يقعدوا مكانهم مستنيينه لما يظهر اول ما يظهر يتحرك ده اللي خلاهم يتأخروا ما جوش بعدها بشهر ولا شهرين ده بعد كده عرفنا ان هيرودس قتل الاطفال من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس يعني ليهم حوالي سنة ونص سنتين ماشيين ليه لان النجم يظهر فيمشوا يختفي فيستنوه ودي معناها ان الانسان يجب ان يمشي بمشورة الله ما يمشيش من دماغه ايه رأيكم لو كان النجم اختفى فراحوا ماشيين قالوا احنا عارفين السكة وهنمشي كان بعد ما يمشوا النجم يظهر وهم مش موجودين دول ماشيين حسب ارشاد النجم لما دخلوا اورشليم ممكن يكون ضرب في دماغهم يقولوا ايوه اهو النجم وصلنا اورشليم واحنا جايين ندور عن الملك نروح على طول لقصر الملك نلاقي هناك الطفل اللي اتولد ابن هيرودس عندما اتكلوا على خبرتهم وحكمتهم اختفى النجم ورونا شطارتكم راحوا القصر وجدوا هناك القتل والدمار والدم ولم يجدوا ملك اليهود الحقيقي لما سابوا القصر ظهر لهم النجم هنا القصر والملك هيرودس يرمزوا للعالم والشيطان ويرمز ايضا للحكمة البشرية لما تلجأ انت لحكمتك الخاصة ربنا يسيبك يقول لك انت شاطر يلا وريني شطارتك عامل زي الآية اللي بتقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد لما خرجوا من عند الملك رأوا النجم مرة تاني يتقدمهم فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا احنا كمان نفرح لما نشوف المسيح ولما نحس بالإرشاد الإلهي لحياتنا النجم بيتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي معناها ان النجم ده مش بعيد قوي ده قريب بدليل انه بيحدد مكان طفل مولود النجوم دايما بعيدة النجم ده قريب قريب لكن مش ماشي على الارض ماشي في السماء ده اشارة لله ما هواش بعيد ولكنه ما هواش ارضي الهنا اله سماوي ولكنه قريب لينا عامل زي ما الكتاب المقدس شبه القديسين بسحابة من الشهود السحابة ماشية لكنها قريبة من الأرض الطيارة بتطلع فوق السحابة لكنها ماشية في السماء فمعناها القديسين سماويين لكنهم قريبين لينا وطبعا يقولوا كمان العلماء ان النجم اللي جاي من المشرق لغاية اورشليم ماشي في مسار ضد المسارات الطبيعية بتاعت النجوم دلالة على انه مش نجم عادي ده في حد من القديسين قال ده كان ملاك ملاك ظهر في شكل نجم وكونه يختفي ويظهر برضه مش نجم عادي لما بقى رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت أتوا إلى البيت ليه مش المسيح اتولد في المغارة في مزود طب المجوس زاروه في المزود لا الرعاة هم اللي زاروه في في الزريبة وشافوه مولود في المزود لكن على ما جه المجوس كانت فترة طويلة كانوا بقى شافوا لهم حته انتهى الاكتتاب والناس روحت وهم قعدوا أجروا مكان لغاية لما الأم تتعافى ويقدروا يرجعوا بلدهم تاني فعشان كده المجوس زاروه في البيت مش في المزود طبعا المغارة بتاعت الميلاد اللي بيعملوها حاجة تذكارية فبيحطوا الرعاة مع المجوس مع كله كله كنوع بس من التعليم زي ما احيانا صورة الصليب يحطوا فيها الصليب وجنبه الديك وجنبه الكرباج وجنبه المسامير وجنبه السلم وجنبه الحبل مش كده وجنبه الزهر اللي كانوا العساكر بيعملوا بيه القرع عشان ياخدوا الثياب فكلها متجمعة في صورة واحدة فأحيانا كده سورة الميلاد يحطوا فيها كلهم لكن في الحقيقة الرعاة زاروه في نفس الليلة وهو في المزود بينما المجوس زاروه بعدين بكتير لما بقى في البيت أتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له رأوا مين الأول الصبي ولا أمه مين اللي احنا جايين مركزين عليه طفل يسوع بس لما شافوه شافوا معاه أمه وإحنا في الكنيسة كذلك نركز على المسيح هنشوف معها العذراء ونشوف معها القديسين لازم نركز عليه فخروا وسجدوا له رجال كبار حكماء علماء يسجدوا لطفل مولود يسجدوا له ليه ده احنا عندنا نوعين من السجود سجود للاحترام وسجود للعبادة سجود الاحترام دوت واحد يسجد لملك اعلى العرش لكن طفل مولود وفي حضن فتاة غلبانة وملوك جايين من المشرق يسجدوا له عشان ايه ده ما ينفعش غير انه يكون سجود العبادة اريوس عارفين اريوس اللي هو انكر ان المسيح هو الله تجاسر وانتقد اليهو- المجوس انهم سجدوا للمسيح قال لا ما لهمش حق ونسطور اللي هو كان بيقول ان ال- اللاهوت مش متحد بالناسوت ده اللي في حته ده في حته انتقد المجوس ان هم سجدوا للمسيح قال له ما كانش صح يسجدوا لو ما كانش صح يسجدوا كان الكتاب المقدس ذكر كده يقول فخر وسجدوا له ولكن يسوع مثلا استاء من هذا وقال لهم ما تسجدوش او امه تقول لهم ما تسجدوش لا ده زي زيكم زي ما حصل بعد كده في سفر الرؤيا ان يوحنا سجد للملاك قال له لا ما تسجدليش مش كده فالكتاب المقدس قالها وموافق عليه خروا وسجدوا لهم في التسبيحة عندنا في ربع جميل جدا يقول ايه لما سجدوا له كانوا ساكتين وناطقين بلاهوته يعني فيما هم ساكتين السجود كان ايه نطق باللاهوت بيقولوا له انت هو الله الحي من غير ما يتكلموا خروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا انا قلت لكم الايه بتاعت اشعياء 60 6 اللي هو فيها بيقول جايبوا له ذهب ولبان لكن في كمان ايه في مزمور 72 والايه رقم 10 المزمور ده مؤلفه سليمان الحكيم بيقول ايه ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية ويسجد له كل الملوك كل الأمم تتعبد له ده المزمور اللي جت فيه الآية بتقول ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوس الزارفة على الأرض ومدايح كياك تقول لنا سوفونيوس خبر انه ينزل مثل ندى ومطر سوفونيوس دوت اللي هو سليمان كلمة صوفية يعني حكمة فسوفونيوس ده سليمان الحكيم هو اللي قال ينزل كمثل ندى ومطر عشان كتير يبعتوا سؤال يقولوا مين سوفونيوس اللي قالوا عنه في المدايح هو سليمان الحكيم اللي كتب المزمور رقم 72 لا ليها قصة تانية حكاية الندى والم... يعني ينزل يشبع الأرض بال... بال... الندى بينزل على الأرض يرويها طلع خير فهينزل زي ندى ومطر يعني ينزل يدينا النعمة والخير في العهد القديم كان ينزل مثل النار والزلزال المرة ده هينزل زي الندى ويشبعنا ويروينا طبعا الهدايا الثلاثة ذهب ولبان ومر انتوا عارفين القصة بتاعتهم الذهب علامة على انه ملك لان الذهب يقدم للملوك واللبان يقدم للاله بخور والمر كانوا بيكفنوا بيه الناس اللي بيموتوا قدموا له ذهب- ذهبا على انه ملك ولبانا كاله ومرا علامة على موته المحي الذهب هو أغلى المعادن وأكثرها ثباتا يعيش كتير لونه ما يتغيرش طبيعته ما تتغيرش واللبان هو البخور اللي بنقدمه لله الذي هو صلوات القديسين والمر نوع من الأطياب طعمها مر وريحتها ذكية جدا ودي معناها ان انت يا رب يسوع هتدوق المر واحنا هنشم ريحة الخلاص انا مش عارف المجوس جات لهم الحكمة ازاي ان يختاروا هذه الثلاثة انواع من الهدايا لولا ان روح الله اللي بيحركهم خلصوا الزيارة بتاعتهم أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى قرتهم ما كذبوش الوحي الإلهي اللي قال لهم امشوا سيبكم من هرودس وما خافوش قالوا طب ما احنا لو مشينا يبعت ورانا الجيش بتاعه ويجيبنا ويعذبنا بتاع هم ناس بالرغم انهم وثنيين لكنهم اتقياء سمعوا كلام النجم سجدوا للطفل قدموا له هدايا ملاك قال لهم امشوا مشي يوري قد ايه النفس الطيعة لله تأخذ بركة طبعا انتوا عارفين كمالة القصة هناخدها فيما بعد لما مشيوا